يقبلون نبي الوفاء مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم تعالوا النهاردة ندخل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بس مش داخلين لوحدنا داخلين النهاردة ومعانا شباب 25 يناير شباب الثورة اللي صنعوا التاريخ واللي كانوا واللي أصبحوا فعلا تاج على رؤوس كل الناس على وجه الأرض ربنا يبارك فيهم تعالوا النهاردة ندخل الفرحة على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم أدينا داخلين بكل هدوء وأدب وسكينة اوعى تنسى التأشيرة شباب 25 صلى على حبيبك ويا مسلمين صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدينا داخلين على النبي فلقيناه قاعد مع بعض الصحابة وعمال بيكلمهم وبيقول لهم صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وكان من ضمن السبعة شاب نشأ في عبادة الله عشان كده لقاء الليلة دي بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم والشباب قبل ما نبدأ مع النبي والشباب عايز اقول لكل المسلمين عايز اقول لكل حبايبي في كل اقطار الارض ورب الكعبه وحشتوني وحشتوني بجد بقالنا قد ايه بقالنا 50 يوم ما شفناش بعض ده انا تذكرت بال 50 يوم دولت ال 50 يوم اللي مروا على كعب بن مالك و- وهلال بن اميه ومراره بن ربيع إيه، ل- لما النبي امر بمقاطعتهم 50 يوم حتى ضاقت عليهم الارض بما رحبت فاحنا فعلا انا واحد من الناس ضاقت علي الارض بما رحبت لاني بحب البرنامج ده قوي وبحب قناتنا الحبيبه وبحب جمهور القناه وبحب كل المسلمين في كل مكان وكنت وحشني جدا فكنت اتمنى ساعه الفرج ان تاتي عشان اشوفكم والحمد لله الفرحه فرحتين فرحه لقائكم وفرحه النصر بالثوره الجميله المجيده اللي الدنيا كلها هتفضل تتكلم عنها بفضل الله طول ما احنا عايشين وطول ما احنا حاسين بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا بنتنفس عبير الحرية وهواء ال... وانفاس الحرية وحاسين بفضل الله بالعزة والكرامة رجعت للأمة مرة تانية يا شباب يا فرحة النبي بيكم والله بجد بقولها من كل قلبي يا فرحة حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوم ما يقابلكم على الحوض قولوا يا شباب يا شباب المسلمين يلي كان كتير من الناس وكتير من الأمم بتقول خلاص الشباب دولت يعني خلاص و... و... وعايز أقول حاجة لو تفتكروا حضراتكم فاكرين لما قلت مرة في درس من الدروس تخيلوا يا شباب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راح للطائف فاكرين رحلة الطائف فلما راح النبي للطائف صلى الله عليه وسلم وبعدين حصل للنبي اللي حصل وكلكم عارفين طبعا ايه اللي حصل لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم فلما النبي خرج من الطائف وراجع زعلان مضروب صلى الله عليه وسلم في رجليه لحد ما دماؤه الشريفة نزفت صلى الله عليه وسلم وقال دعاء المعروف اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخر الدعاء وقلت بدل ما يرجع من الطائف على مكة رجع من الطائف على بلاد المسلمين فاكرين المشهد ده قلت فدخل فلقى الشباب اللي قاعدين في ال- الكافيه وال- واللي قاعدين على المقاهي واللي في السينمات واللي في المسارح وقلت أكيد النبي هيحزن ويزعل قوي قوي على المشهد دوت لكن بقولها من كل قلب النهاردة واحنا داخلين عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افرح افرح بشباب المسلمين افرح بالشباب بفضل الله اللي غيروا وجه التاريخ اللي صنعوا التاريخ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افرح بيهم يا رسول الله افرح بيهم هم بيضحوا بدمائهم وارواحهم عشان ينالوا الشهاده وعلشان يدافعوا ويرجعوا الحريه مره تانية للامه افرح بيهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم واقفين يحرسوا ممتلكات الناس في كل مكان واقفين يحرسوا اهاليهم وجيرانهم وقرايبهم وناسهم وحبايبهم واهل حيهم وعمالين سهرانين ليل ونهار علشان راحه الناس في بيوتها افرح بيهم يا رسول الله بعد نجاح الثوره وهم واقفين في الشوارع في مشهد يبكي ويعني يجعل القلب يعني يعني ينفطر من كثرة البكاء فرحا بهؤلاء الشباب اللي واقفين في الشارع عمالين بينظفوا في شوارع بلادهم وكأنهم بيقولوا احنا في بيتنا دي دلوقتي بقت بلدنا بعد ما كانت في الأول مش حاسين انها بلدنا صدق الانتماء ظهر بفضل الله سبحانه وتعالى وتحقق الموعود اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج من مكة كان بيبكي وبيقول والله إن وإنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت فاحنا واحنا واقفين في مصر واحنا واقفين في ميدان التحرير بنقول والله إنك من أحب بلاد الله إلى الله ما هي مصر مذكورة في القرآن بلد مباركة مش عايز أقول يعني يعني مش عايز أقارن بين مصر ومكة طبعا يعني مكة حاجة حاجة حاجة تانية خالص لكن مصر برضو بلد عظيمة وبلد جميلة وبلد يعني مش عايز أقول إنها فعلا من أحب البلاد أيضا فعايزين نقول صدق الانتماء بدأ يظهر والشباب بقوا خايفين على بلدهم والشباب والقوافل الطبية دلوقتي طالعة بالشباب لبلدنا الحبيبة أيضا ليبيا وكل بلاد المسلمين بلادنا وكل بلد عربي وكل بلد مسلم هي بلدنا وبنسأل المولى عز وجل يا رب في هذه الليلة المباركة إن ربنا يرفع البلاء يا رب عن إخواننا وحبايبنا من أهل ليبيا والجزائر واليمن والبحرين وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا يا رب يؤمنهم في أوطانهم يا رب العالمين ويرزقهم الأمن والسلام يا رب ويرفع عنهم هذا البلاء يا سلام نعمة جميلة أوي إن احنا نحس ببعض وإن احنا نحب بعض وإن احنا نحس فعلا إن أخويا في الجزائر ده أخويا وأخويا في ليبيا ده أخويا وأخويا في اليمن وأخويا في البحرين وفي السعودية وفي كل مكان ده أخويا اللي بحبه ودي بلدي أخاف على السعودية وأخاف على اليمن وأخاف على ليبيا وعلى الجزائر وعلى أخويا في تونس وعلى أخويا في كل مكان والسودان وكل بلاد المسلمين بنخاف عليها وبنحب أهليها لأن هم أهلينا أصلا سبحان الله الشاهد احنا جايين النهاردة نفرحك يا رسول الله بنفرحك بشباب 25 مش اللي كانوا واقفين في التحرير بس لا اللي كانوا واقفين في كل مكان على أرض مصر اللي ضحوا بدمائهم اللي, اللي نالوا الشهادة علشان عزة البلد ديت اللي ضحوا بكل حاجة واللي عملوا الثورة العظيمة ديت وخلونا فعلا نشعر بان احنا بنتنفس انفاس الحرية لأول مرة في حياتنا من سنة 52 من قبل حتى ما احنا نتولد ومصر كان نفسها تشم هواء وعبير الحرية أخيرا ربنا استخدم شباب محمد صلى الله عليه وسلم شباب النبي اللي اتربوا على النبع الصافي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آه يا رسول الله لو شفت الشباب لو شفت ولادك لو شفت شباب المسلمين وهم واقفين في التحرير وهم بيحاولوا بقدر الإمكان ان هم يبذلوا كل ما يستطيعوا عشان يرجعوا الحرية مرة تانية لبلاد المسلمين آه لو شفتهم هم بينظفوا الشوارع آه لو شفتهم هم بيقسموا اللقمة مع بعض آه لو شفتهم هم بيتبرعوا بدمائهم عشان ينقذوا بعض آه لو شفتهم هم بيحضنوا بعض فرحانين آه لو شفتهم في ليل الشتاء البارد وهم نايمين جنب بعض بيدفوا بعض آه لو شفتهم وهم بيضحوا بكل حاجة علشان مصر تنعم بهواء وعبير الحرية بجد دلوقتي بس بقول يا رسول الله افرح بشباب المسلمين وهتفرح بيهم أكتر يا رسول الله يوم ما نجيلك بيهم يا رسول الله ويقابلوك على الحوض ويبوسوا إيديك ويشربوا من إيدك شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا يا شباب انتوا تاج على رؤوسنا النهاردة أنا بحتفل بيكم والنهاردة بقول لكم بجد بجد ليلة في بيت النبي النهاردة كنت بتمنى ان احنا فعلا ناخد بعضنا كده وتخيلوها معايا وعيشوا الإحساس ده معايا ان احنا رايحين دلوقتي وداخلين بيت النبي وبنقول له يا رسول الله افرح افرح بشباب 25 يناير هم دولت يا رسول الله اللي كان بعض الناس بيقول عياذا بالله من الكفار بيقولوا محمد مات خلف بنات لا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خلف رجالا أطهارا بفضل الله سبحانه وتعالى يا شباب الثورة عايزين نبص لبكرة عايز أقول تعالوا نتكلم بقى عن النبي والشباب وما أجمل أن يكون الحديث في الليلة الجميلة المباركة ديت عن الشباب الشباب سواعد الأمة أمل الأمة في مستقبلها نبض الحياة الشباب ال ال ال الدماء المتدفقة في عروق الأمة الشباب يا سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث كان في سن الأربعين سن اكتمال الشباب وكان أبو بكر في سن 38 وكان عمر في سن 28 وكل الصحابة أو أغلب الصحابة أو جل الصحابة كانوا في سن الشباب علي بن أبي طالب طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام مصعب بن عمير سعد بن معاذ بلال سعد بن أبي وقاص كلهم شباب يا شباب بذلوا دمائهم وأرواحهم بذلوا أوقاتهم بذلوا أموالهم بذلوا كل غالي ونفيس من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله وانتوا يا شباب عملتوا حاجات عظيمة جدا قريبة جدا من اللي عملها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف أن أنتم امتداد لهذه الأمة المباركة وأن الأمة ديت لا يدرى أولها خير أم آخرها فهذه الأمة كالمطر كالمطر كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذه الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى لا تموت أبدا قد تمرض وقد تمرض مرضا شديدا لكن الأمة لا تموت فالخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة وهذه خير الأمم على الإطلاق كما أخبر النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم وسامحوني النهاردة بتكلم من فعل لأني بجد فرحان بالشباب فرحان بيهم والله العظيم من قلبي تاج على رؤوسنا بقول يا شباب يعني أقول إيه أقول في الأول لازم ندعي لشهدائكم أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخل ومش شباب مصر بس شباب مصر وليبيا وتونس والبحرين واليمن و- وكل وكل أقطار الأرض والمغرب والجزائر اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين اللهم ارحم شهداءنا اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد يا رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم وسع قبورهم نور قبورهم اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لهم ولنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أمين يا رب العالمين يا رب ارحم هؤلاء الشهداء مش هقول تستاهلوا مننا ألف مليون تحية تستاهلوا مننا ألف مليون دعوة بظهر الغيب ربنا يكرمكم واحنا قلنا يا جماعة في كل بلد من بلاد المسلمين يا ريت في أكبر ميادين البلد عن عننا احنا يعني أتكلم عن مصر في ميدان التحرير نصب تذكاري يتكتب فيه أسماء الشهداء عشان كل لما نعدي ونشوف النصب ده ندعي لهم لأنهم كانوا السبب بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأنفاس الجميلة اللي بنتنفسها دلوقتي وهذه الكلمات التي تخرج من القلب وإحنا حاسين بفرحة شديدة جدا لأن بلدنا عايشة في عصر غير العصور اللي فاتت دي تماما وأتمنى إن شاء الله وعندنا أمل في الله إن اللي جاي أحسن من اللي فات إن شاء الله بكرة أحلى يا شباب خلوا عندكم أمل خلوا عندكم يقين في الله سبحانه وتعالى خلوا عندكم أمل إن شاء الله إن كل أحلامكم هتتحقق يلا يا شباب كل واحد يحدد هدفه ويقول إن شاء الله إن شاء الله رقم واحد ديني رقم اتنين بلدي رقم ثلاثة أحلامي ونفسي وعيلتي وأسرتي لأن أهم حاجة ديننا وبلدنا وكل واحد في بلد يقول كده اللي عايش في في في في تونس يقول كده واللي في الجزائر واللي في المغرب واللي في السعودية واللي في اليمن واللي في البحرين واللي في مصر واللي في السودان واللي في الأردن اللي في كل حتة يقول أحلم لديني وأحلم لبلدي وبعدها أحلم لنفسي وأسرتي ربنا ينولكم يا رب أحلامكم الجميلة علشان كده قلنا ان ال- الاسلام في مهده كان بيعتمد على كل كوادر الامه لكن كان في المقدمه الكوادر الشبابيه ولذلك ده من هنا بقى جه اهتمام النبي بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم بشباب الامه صلى الله عليه واله وسلم ولذلك تلاقي في القران القران يخبرنا عن نبأ آه، سيدنا ابراهيم لما ذهب ليحطم أصنام المشركين فلما رجعوا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم سبحان الله فتى فتى من الفتوة والشباب أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ولذلك كان النبي يعطي اهتمام خاص جدا يا جماعة في بداية الدعوة بشباب الأمة يعرفهم الأول إن لو واحد فيكم نشأ في عبادة الله هيفوز فوز كبير جدا جدا فيقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وأغلب ما بتكون الصحة والفراغ في مرحلة الشباب ويقول صلى الله عليه وسلم اغتنم الحق اغتنم خمسا قبل خمس كان من ضمنها شبابك قبل هرمك ويقول لهم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من ضمنهم شاب نشأ في عبادة الله تعالوا نشوف مدى اهتمام النبي بالشباب يا شباب ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك
بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا موت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وأحبابي تعالوا نشوف إزاي النبي كان فعلا بيهتم قوي بالشباب صلى الله عليه وسلم يخبرهم لما هتبدأوا حياتكم في طاعة ربنا هتعيشوا في سعادة في الدنيا وفي الآخرة وكان يخبرهم أن أقرب طريق للوصول إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى أن أنت تبدأ الطاعة بدري ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل إيه أدلج؟ أدلج الإدلاج هو المسير في أول الليل كأن النبي بيقول اللي عايز يوصل الجنة يبدأ في الطاعة بدري فترة الشباب فترة عظيمة جدا وجميلة جدا عشان كده بيقول من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة ويخبر حبيبك صلى الله عليه وسلم إن, إن يوم القيامة بعد ما احنا نتسأل عن أربع حاجات بعد ما نتسأل عن العمر كله والعمر كله بيتناول بقى الطفولة وال, وال... والص- وال... يعني هتبقى طفل وبعدين بعد كده تبقى مثلا غلام وبعدين آه، آه، كهل وف- آه، شاب وبعدين كهل وبعدين شيخ وبعدين آه، خلاص نخرج من الدنيا فالنبي بيقول هتتسأل عن كل المراحل ديت مرة واحدة كده جملة واحدة وبعدين تتسأل عن مرحلة الشباب على وجه الخصوص فبيقول إيه صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خد بالك عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به فالعلماء بيقولوا ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص أنا هتسأل عن ال عن ال عن العام بقى اللي هو العمر كله ثم أسأل خصوصا عن مرحلة الشباب لأنها مرحلة الفتوة والقوة والشهوة لو استعملتها في طاعة ربنا يوم القيامة زي ما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم نكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله تعالوا بسرعة كده نشوف بعض النماذج لشباب الأمة الجميل العظيم اللي بيفكرنا بشباب برضه هذه الأمة العظيمة اللي فعلا يعني الخير فيها لا ينضب أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف مثال بسيط جدا وجميل يا شباب جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي لو, لو تفتكروا مع بعض لما ذكرناه ان لما اشتد ايذاء المشركين بالمسلمين فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره الى بلاد الحبشه. سيدنا جعفر بن ابي طالب كان مهاجر مع المهاجرين اللي هاجروا الى بلاد الحبشه عند هذا الملك العظيم العادل الذي اخبر النبي عن عدله الا وهو النجاشي رضي الله عنه وارضاه. سي- النجاشي لما سافر آه، لما خرج المهاجرون من الصحابه الى بلاد الحبشه المشركين بعتوا وراهم اثنين من المشركين، مين؟ عمرو بن العاص كان لسه ساعتها ما اسلمش وعبد الله ابن ابي ربيعه، طلبوا من النجاشي ان هو يرد لهم هؤلاء الشباب عشان يردهم مره ثانيه لقريش فيعذبوهم، فقال لا لازم اسمعهم الاول. فتقدم قائد الوفد الدبلوماسي بلغة العصر اللي هو جعفر ابن أبي طالب قدر يا جماعة ان هو يتكلم عن الإسلام كلام في قمة البلاغة والعظمة وان هو يختصر كل حاجة عن الإسلام في دقيقتين من خلال خمس محاور المحور الأولاني بدأ يكلم النجاشي عن مساوئ الجاهلية في أمور لا يختلف عليها اثنين من الإساءة إساءة الجوار ومن أكل الميتة ومن شرب الخمر ومن الزنا إلى غير ذلك ثم بعد ذلك آه، عرفه بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ال- الصادق الأمين آه، ذا- صاحب الحسب والنسب صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك في المحور الثالث عرفه رسالة النبي الإسلام أنه جاء يأمرنا بالصلاة والزكاة والحج والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الرحم في أمور برضه ما يختلفش عليها اثنين ثم آه، آه، ذكر المحور الرابع بأن هو قال له كلمات بيوضح له فيها العذاب الذي نزل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرقق قلب النجاشي ثم ختم المحور الخامس بكلمات جميلة في حق النجاشي عشان يرقق قلبه ان هو بفضل الله سبحانه وتعالى يرعى المسلمين ويرعى حرمة المسلمين وكانت النتيجة ان النجاشي فعلا رفض ان هو يسلمهم لعمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعة وعاشوا اجمل حياة واستطاع جعفر بن ابي طالب بكلمات بليغة ويسيرة وقليلة جدا انه يغرس للاسلام شجره في بلاد الحبشه ويسلم بعد ذلك على ايدي المسلمين النجاشي رضي الله عنه وارضاه ويعيش المسلمين اجمل حياه في هذه البلاد المباركه. ده واحد واحد قدر يخدم الاسلام والمسلمين خدمه لا تنسى ابدا جعفر بن ابي طالب. تعالوا نشوف مصعب بن مصعب بن عمير اول سفير للدعوه الى الاسلام في المدينه المنوره بعد بيعه العقبه الاولى لو تفتكروا حضراتكم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ليطرق على الحديد وهو ساخن الناس ما دام الحمد لله أقبلوا على الإسلام روح يا مصعب علمهم القرآن علمهم السنة ادعوهم إلى الله يلا لعل وعسى لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ويروح مصعب بن عمير وينزل ضيف على أسعد بن زرارة وزي ما انتم عارفين القصة بعد كده أسلم على إيده أسيد بن الحضير وأسلم على إيده سعد بن معاذ وسعد بن معاذ في نفس الليلة اللي أسلم فيها يروح لقبيلة بني عبد الأشهل وينادي على القبيلة بتاعته يا بني عبد الأشهل قالوا ماذا تريد يا سعد قال ماذا تعلمون فيكم قالوا سيدنا وإمامنا وخيرنا وأفضلنا رأينا- رأيا وإيماننا نقيبة قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا الله يا سلام القلوب لما تخلص النية لله سبحانه وتعالى ربنا بيفتح لها القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى مصعب بن عمير كان سبب في انتشار الإسلام في المدينة لحد ما جم في خلال سنة هم كانوا 12 في باعة العقبة الأولى في باعة العقبة الثانية 72 رجل وامرأتان رايح كل واحد يمثل أهل بيته يعني 72 بيت كلهم دخلوا في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى كل ده على يد مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه علي بن أبي طالب شاب صغير اللي ينام في ليلة الهجرة مكان النبي عشان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ان النبي قال له يا علي ستقتل مكاني لا, لا, لا, لا, لا نام علي بن أبي طالب فداء لرسول الله ده كان شعارهم وهم بيكلموا النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقولون بأبي أنت وأمي يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله كان الواحد فيهم فعلا بيتمنى انه يفدي النبي بروحه فعلا يعني سبحان الله وعشان كده بقول لك افرح يا رسول الله والله يا رسول افرح يا رسول الله بشباب 25 وشباب المسلمين في كل بلدان العالم افرح بيهم يا رسول الله والله يا رسول الله الشباب دولت لو كانوا عايشين في عهدك لكانوا يفدوك بأرواحهم يا رسول الله وأنا عارف أنا بقول إيه لأن شفنا الروح الجميلة وشفنا التضحية والبذل والفداء من الشباب دوت اللي بنقول دول تاج تاج على رؤوسنا والله ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويكفيهم شر كل سوء يا رب العالمين تعالوا نشوف عامر بن فهيرة اللي في حدث الهجرة كان بيروح ويوصل ويشرب النبي من الألبان بتاعت الأغنام بتاعته وكان بيشرب أبي بكر ويروح ويخاطر بنفسه عشان يشرب النبي ويشرب أبو بكر وعبد الله بن أبي بكر كان الإعلام الإعلامي الصادق اللي كان يبات مع أهل مكة ويصبح الصبحية وكان يبات مع النبي عليه السلام ويروح الصبحية ي- ي- يفضل في أهل مكة ويعرف الأخبار وبالليل يروح يقول للنبي كل أخبار أهل مكة فكان إعلاميا صادقا رضي الله عنه وأرضاه حتى أسماء أسماء بنت أبي بكر اللي كانت حامل في الشهر السابع ولكم أن تتخيلوا مشقة الحمل في الشهر السابع في بيئة يعني شديدة الحر وكانت تخرج في الصحراء وتمشي كيلومترات طويلة لحد ما توصل للغار وهي واخدة الأكل والشرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه زيد بن ثابت زي انا بذكر امثله كده سريعه جدا جدا والا لو استطردنا في الامثله ديت وحبينا نوضح عملوا ايه فهنحتاج ان احنا نترجم لكل شخصيه بس انا بديك فلاشات عشان تعرفوا قد ايه الشباب كان ليهم دور عظيم جدا في ظل الاسلام في بدايه عصر النبي والعصور اللي بعده وحتى يومنا هذا يا شباب الثورة ويا شباب النصر ويا شباب التمكين إن شاء الله ربنا يمكن لهذه الأمة ويمكن لبلاد المسلمين بيكم يا شباب المسلمين يا شباب الصحوة يلي فعلا بنتمنى أن ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويكرمنا بيكم وتفضلوا كده على طول في هذه الاستقامة وهذه الطاعة لله سبحانه وتعالى زيد بن ثابت أمره النبي أو اختاره النبي لكتابة الوحي ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختاره أبو بكر لجمع القرآن وبعد وفاة أبي بكر وعمر اختاره عثمان لجمع القرآن أيضا على مصحف واحد يعني رضي الله عن الجميع يا رب العالمين وأسامة بن زيد الذي لم يتجاوز عمره 19 سنة يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أسامة بن زيد على جيش المسلمين اللي فيه عمالقة الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وفيهم عدد كبير جدا من عمالقة الصحابة وهو لم يتجاوز سن ال 19 يا سلام قد ايه يا شباب لما بنقعد نسمع اسماء كبيره قوي زي سعد بن ابي وقاص كنا نتخيل انه عنده مثلا 50 سنه فاذا بك تفاجئ ان سعد بن ابي وقاص ده كان عنده 17 سنه لما تسمع مثلا عن عن جعفر بن ابي طالب فتتخيل انه عنده مثلا 30 40 سنه فتفاجئ ان عنده 18 سنه لما تسال عن كذا عن كذا تجد كل الصحابه دول او اغلب الصحابه كانوا في عمر الشباب خدموا الاسلام بذلوا الارواح بذلوا المهج عملوا كل حاجه سلمان الفارسي اللي ظل يبحث عن الحقيقه 20 سنه واقرا باسيره سلمان الفارسي 20 سنه يبحث عن الحقيقه لحد ما وصل إلى المدينة وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومع أول غزوة يشهدها سلمان الفارسي كانت غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق وهو اللي أشار على النبي بحفر الخندق فكان سببا بفضل الله سبحانه وتعالى في حماية المسلمين من تدمير حقيقي عشر تلاف مشرك جايين بيحيطوا المدينة ولولا أن ربنا يسر أن الخندق ده يتعمل كانوا دخلوا المدينة وقتلوا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل وتآمروا بعد ذلك على حبيبنا صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام اللي كان ليه دور عظيم قوي في فتح مصر لو تفتكروا حضراتكم عمرو بن العاص لما أرسله عمر بن الخطاب لفتح بلاد مصر وصل هناك فبعت له رسالة قال له يعني الحصن بابلوني استعصى عليا مش قادر أدخل طب إيه المطلوب يا عمرو رضي الله عنه وارضاه قال له عايز 4000 فارس عمر بن الخطاب راح بعت له 4000 رجل مجاهد وقال له لقد أرسلت إليك 4000 على رأس كل ألف رجل بألف رجل يعني ايه انا هبعت لك 4000 ال 4000 دول مقسمين لاربع كتايب على راس كل 1000 في رجل الرجل ده بال1000 اللي وراه كان من ضمنهم الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه واله وسلم واول ما وصل الزبير كان ليه موقف عجيب قوي لقاهم واقفين مش عارفين يدخلوا حصن بابليون وحصن بابليون كان بوابتهم لدخول مصر فيعمل ايه قال لهم هاتوا سلم وطلعوني عليه وارموني الناحية التانية وسيبوني أنا أفتح لكم بقى طب إزاي ده أنت هتخش هتلاقي جيش جيش مصر كله موجود ورا السور ما تشغلوش بالكم وسمى بسم الله وتوكل على الله وطلع السلم ورمى نفسه الناحية التانية وقعد الزبير بن العوام يقاتل جيش بأكمله تخيلوا معايا يا حبايبي المشهد ده بيقاتل جيش بأكمله لحد ما ربنا أكرمه فتح باب الحصن ودخل جند المسلمين وفتحوا مصر وكانت أجمل فتح كله في ميزان حسناتهم كله في ميزان حسنات الصحابة وعلى رأسهم الزبير بن العوام وعمر بن العاص وعمر بن الخطاب وكل أصحاب النبي والنبي صلى الله عليه وسلم دخلوا مصر ودخل الإسلام معهم إلى مصر ولولا دخول هؤلاء ما رأينا الإسلام في مصر فضل من ربنا سبحانه وتعالى بدور عظيم جدا للزبير بن العوام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه اللي أسلم قبل وفاة النبي عليه السلام بأربع سنين فقط فصاحب النبي أربع سنوات صاحب النبي أربع سنوات فقط ما فيش أكتر منهم ورغم ذلك تفرغ فرغ حياته كلها وزي ما قلت لكم ليست العبرة بالسبق واحفظوا الكلمة دي ولكن العبرة بالصدق العبرة مش مين يسبق العبرة مين يصدق إن تصدق الله يصدقك فاكرين حضراتكم في غزوة خيبر لما الرجل دخل على النبي عليه السلام لما بعد الغزوة ما انتهت فالنبي سايب له غنائم كتيرة والراجل كان كان بره فرجع قالوا له ده النبي ساب لك حظك ونصيبك من الغنائم خدها وراح للنبي قال له يا رسول الله ما على هذا اتبعتك قال فعلى ما اتبعتني قال ما اتبعتك إلا على أن أرمى ها هنا وأشار إلى حلقي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق في الغزوة اللي بعدها يضرب الرجل في حلقه في نفس المكان الذي أشار إليه فدخلوا به على النبي فقال أهو هو هو ده اللي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمى هنا قالوا هو يا رسول الله فتبسم النبي وقال صدق الله فصدقه الله ثم أخذه ودفنه وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد يا سلام إن تصدق الله يصدق يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص يا رب يا رب اجمعنا دايما يا رب مع ليلى في بيت النبي وارزقنا صدق النية يا رب وفرح النبي بينا وبشباب الأمة يا رب العالمين اللهم آمين يا رب العالمين فأبو هريرة لم يصحب النبي إلا أربع سنوات ورغم ذلك حمل كل هذا الحديث وبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وملأ الكون كله بعطر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نكمل بقى صور جميلة من شباب سلفنا الصالح ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
تعالوا نزور بيت الرسول محباه ولحظة صفاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وأحبابي يعني أنا ذكرت لكم أمثلة بسيطة جدا من شباب سلفنا الصالح والله ثم والله شبابنا الحمد لله اللي, اللي, اللي موجودين الآن في بلاد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى امتداد جميل قوي قوي لشباب سلفنا الصالح شباب السلف في خلال 35 سنة وصلوا الإسلام لربع الكرة الأرضية يا سلام وانتوا يا شباب ناويين توصلوا لفين الكرة الأرضية كلها إن شاء الله لأن ده وعد حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله اخواني واحبابي احنا في انتظار ده اخر فاصل الفاصل اللي جاي على طول بقى في انتظار ايميلاتكم وتليفوناتكم ونسعد بسماع صوتكم ان شاء الله بقالي كتير زي ما قلت لكم وحشني جدا انا ان كان عليا كنت عايز اخلي الحلقه كلها اتصالات لكن محتاجين نكلمكم ونكلم شبابنا ربنا يحفظهم جميعا ويبارك فيهم جميعا يا رب العالمين الحقيقه اي شاب في الدنيا اكيد عنده احلام احلام جميله قوي قوي والاحلام دي بتبقى حلوه قوي ان الانسان يعيش مش لنفسه يعيش لدينه ويعيش لبلده هو لو عاش لدينه وعاش لبلده هو فعلا هو نفسه هيسعد هديكم مثال بسيط قوي حلو قوي كان في شباب كانوا مسافرين للدعوة في إحدى الدول الغربية فوقفوا يصلوا في المطار جه وقت الصلاة فعايزين يصلوا قالوا لسه هنوصل الفندق وفترة طويلة أو المسافة طويلة بين المطار وبين الفندق قالوا نصلي في المطار وقفوا بزيهم الإسلام الجميل الله أكبر وقفوا وصلوا الإمام وراء المأمومين والناس اتجمعت في المطار حواليهم شايفة مشهد عجيب قوي ناس لابسين زي إسلامي ومنظرهم حلو ووشوش منورة ما شاء الله وجوه متوضئة وفجأة بعد ما خلصوا الصلاة واحد قرب وكان بعض الشباب بيتكلم لغات كويس فقالوا انتوا مين؟ قالوا احنا مسلمين وايه اللي كنتوا بتعملوا ده؟ قالوا كنا بنصلي قال له قالوا بس كان منظركم حلو قوي وانتوا بتصلوا والامام بتاعكم كان صوته جميل احنا مش عارفين هو بيقول ايه بس بس فعلا صوته جميل بدأوا يكلموهم عن الإسلام وكانت غنيمة جميلة قوي ما خرجوش من المطار إلا وكان خمسة أسلموا على أيديهم بفضل الله سبحانه وتعالى حتى الأطفال كان ليهم هم كبير قوي غير هم أطفالنا في الزمن ده لكن إن شاء الله أطفالنا برضو اللي طالعين دلوقتي إن شاء الله يكونوا برضو زي شباب 25 ويكونوا زي شباب سلفنا الصالح ربنا يحفظهم ويبارك فيهم جميعا يعني أتذكر قبل سقوط بلاد الأندلس ملك البرتغال حب إن هو يعني يبعت جاسوس عشان يشوف اخبار بلاد الاندلس ايه هل يقدر يغزوها دلوقتي ولا ما يقدرش ولا اخبارهم ايه واخبار التجهيزات العسكريه بتاعتهم ايه فارسل جاسوس الجاسوس اول ما دخل البلد شاف منظر عجيب قوي لقى طفل صغير قاعد تحت شجره عمال بيبكي فبيقول له علامة البكاء يا بني بتبكي ليه هل ضاعت اللعب التي كنت تلعب بها فالطفل بص له كده بصت يعني يعني مستغرب ايه اللي بيقوله ده قال سبحان الله وهل خلقنا من أجل اللعب أنت بتقولي اللعب لعب إيه وإحنا اتخلقنا عشان نلعب قال فلماذا تبكي قال أبكي لأنني قد تعودت أن أضرب عصفورين بسهم واحد واليوم لم أستطع إلا أن أضرب عصفورا واحدا بسهم واحد فقال له طب ما ده كويس قوي ان انت ضربت عصفور بسهم ده ده حاجه كويسه جدا يعني ايه اللي مزعلك قال سبحان الله ماذا اصنع اذا إذا دخل أعداء الله إلى بلاد الإسلام كيف أقاتلهم وأجاهد في سبيل الله فأول ما الراجل ده شاف الطفل بمنظر ده قال لك يعني إيه من العنو... يعني الباب أو الب... يعني إيه الجواب باين من عنوانه إذا كان الأطفال بالمنظر ده أمال الكبار يبقى عاملين إزاي فرجع وقال للملك بتاعه قال له لن تستطيع أن تغزو هؤلاء أبدا ولكن انتظر فإذا دخلت عليهم الذنوب والمعاصي والمخالفات ستدخل هذه البلاد بلا حرب ولا مقاومة وبالفعل جاء من جاء من بني العباس فأفتاهم بحل الخمور من نقيع التمر وأفتاهم بحل الغناء والموسيقى فشربوا الخمر وسمعوا الموسيقى ووقعوا في المعاصي فضاعت بلاد الأندلس شاهد في الموضوع ان بفضل الله سبحانه وتعالى شباب السلف وشبابنا دلوقتي بفضل الله صورة جميلة على جبين التاريخ وليه حق النبي كان يهتم بالشباب بجد لأن فعلا الشباب سواعد الأمة هو النبي لما يعني في الهجرة كان أكثر اعتماده في الهجرة على الشباب في تأسيس أول دولة إسلامية في المدينة المنورة كان أكثر اعتماده على الشباب في بناء المسجد على الشباب في الغزوات والحروب والفتوحات الإسلامية على الشباب يا شباب يا شباب يلي, يلي نصرتوا الأمة اوعوا تخذلوها بعد كده محتاجين نبص لقدام كم من بركة هذه الثورة المباركة العظيمة أسأل الله أن يتمها على خير وأن يبارك على أهل مصر وعلى كل أقطار العالم العربي والإسلامي يا رب العالمين كم من بركة الثورة الإسلامية ونجاح الثورة بفضل الله سبحانه وتعالى إنها كانت يوم جمعة نجاحها كان يوم جمعة وكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثلاث وكأنها بركة وهي فعلا بركة من بركات ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كأن ميلاد الثورة وميلاد مصر وأهل مصر مع ميلاد النبي يا سلام مش بقول لك يا رسول الله افرح بالشباب دولت ده الفرحة دي اكتملت ببركة ميلادك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة ان في ست كبيرة زي امهاتنا كده كانت واقفة في ميدان التحرير فاول ما حصل يعني الخبر ب- يعني بالتنحل وخلاص يعني ونجاح الثورة فاذا بهذه المرأة الكبيرة تبكي وت- وتقول بكل بساطة كده يا ولادي يا ولادي دي بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دي هدية جاية لكم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوف ال- المعنى الجميل بركات عظيمة جدا جدا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولو تمسكنا أكتر عشان كده بقول يا شباب عايزين نبص لقدام بقى شوية خدوا بالكم كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة عايزين تتوحدوا عايزين تتآلف قلوبكم عايزين تتمسكوا عايزين تبقوا كلمتكم واحدة تمسكوا بالتوحيد قبل أي حاجة بالعقيدة بالدين بالطاعة بالعبادة استعينوا بالله اوعى تقولوا احنا عملنا وحققنا وسوينا ونقدر نعمل كله بحول الله وقوته كله بحول الله وقوته لا بقوتنا يا شباب ولا بقوتكم يا شباب ولا بقوة أي حد في الدنيا إلا بقدرة الملك سبحانه وتعالى يعني دايما كتروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله احنا بنتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته عشان كده عايز أقول رقم واحد عايزين نغير الحمد لله أول خطوة جات للتغيير الثورة نجحت عايزين نكمل الثورة وعايزين بفضل الله ثمار الثورة نشوفها هنشوفها ازاي رقم واحد نستعين بالله سبحانه وتعالى رقم اتنين نكتر من الطاعات توبة ذكر استغفار عبادة قيام ليل صيام نوافل قربوا من ربنا يا شباب اكتر واكتر ومش معنى كده ان بقول ان احنا على يعني او او ان احنا مثلا يعني آه، على معاصي انا بقول عايزين نقرب اكتر واكتر لما قلت للشباب 25 عايزين يا شباب نتوب وعايزين نستغفر وعايزين نذكر ربنا ونصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم بعض الناس ظن ان احنا قصدنا ان ان, إن الشباب على معصيه لا انا بقول كده لان دي مفاتيح النصر لان حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم وهو سيد ولد ادم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر كان بيتوب في اليوم والليله أكثر من سبعين مرة وفي رواية مئة مرة وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سعد بن أبي وقاص معركة القادسية يمر على الخيام لو سمع القرآن بينبعث من خيمة يكون من هنا يأتي النصر خيمة تانية ما فيش قرآن طالع منها يقول ومن هنا تأتي الهزيمة الطاعة يا شباب نذكر ربنا ونتوب إلى ربنا ونستغفر لعل وعسى ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا إلا بتوبة في ميدان التحرير في أي ميدان لما الشباب كله يقول أستغفر الله تبت إليك يا رب يا رب ارفع البلاء عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما نذكر ربنا لما نقعد نقول ولذلك سبحان الله بعض الناس لما كان مثلا يتضايق ان حد بيقول عنه كلمة وحشة كده او كده بقول له حتة حلوة قوي بقول له لما كان حد قال لك كلمة تضايقك تذكر قول المولى عز وجل وهو يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون أعمل إيه يا رب فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى اربط بين الآية ديت وبين ال- ال- ال- الموضوع ده لقيت لقيت سر عجيب في غاية الروعة والجمال بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أنا لو حد قال عني كلمة وحشة أو أنت لو حد قال عنك كلمة وحشة أو لو حد اتهمك بحاجة وأنت متضايق من كلام الناس تعمل إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين حاجتين قول سبحان الله وبحمده اسجد لله ينفرج الهم ايه العلاقة بين دي ودي عارف العلاقة ان النبي متصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة وفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر يبقى لو في ذنب انت عملته ومفيش حد معصوم فسلط بسبب هذا الذنب عليك ناس تقول في حقك كلام باطل فالذنب ده هيتغفر مع كلمة سبحان الله وبحمده الله مئة مرة يتغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر فالذنب اللي اتسلط بيه عليك أعدائك خلاص اتغفر فربنا يزيل عنك أعدائك طب وكن من الساجدين عشان تقرب وتبقى في حفظ الله وكلاءته قال جل وعلا واسجد واقترب الله شفت بقى لما تفسر الآية بآية وحديث يتضح المعنى الجميل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يا شباب رقم واحد توحيد الكلمة كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة رقم اثنين أو رقم واحد الاستعانة بالله رقم ثلاثة كتروا من العبادات ذكر توبة استغفار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيام نوافل صلاة نوافل قيام ليل كل واحد يشوف الموهبة اللي ربنا اداها له وانتوا يا شباب ما شاء الله عليكم الجيل الجديد أنا بعترف وأقر الجيل دوت مثقف عننا الجيل دوت عنده إمكانيات ومواهب أحسن مننا الجيل دوت عنده لغات وعنده وعنده إمكانات عالية جدا جيل تكنولوجي على يعني ال- الكمبيوتر بي- بيعمل عليه حاجات أنا ب- بصراحة ما أعرفش أعملها جيل متطور جدا عندكم مواهب لو استخدمتوها لخدمة الدين ولخدمة البلد الله كل جيل كل جيل موجود في كل بلد إسلامي انهض ببلدك يا شباب كل اللي عايش في بلد إسلامية ينهض ببلده ينهض بدينه ينهض- ينهض بالناس اللي حواليه استخدم موهبتك وابذل كل شيء واوعى تبخل وانوي كل هذا لله سبحانه وتعالى عايز اقول حاجة تانية يا شباب زي ما النظام اتغير في بلدنا احنا كمان لازم نتغير لو كنت انا مانيش صادق لازم اكون صادق لو كنت ليل ونهار في غيبة ونميمة وبهتان و لازم ابطل لو كنت مقصر في الصلاة لازم اصلي لو كنت وحش مع امي وابويا لازم ابر امي وابويا وحش مع جيراني لازم اكون كويس مع جيراني آه، بخيل لازم اكون كريم آه، آه، ما بطلبش علم شرعي اطلب علم شرعي هجرت القران ابدا مع القران ما بصومش نوافل صوم نوافل ما بذكرش ربنا اشغل لسانك لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ألا بذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب عايزين بقى نتغير واوعى تبص حبيب قلبي وتقول لما الناس تتغير أبقى أنا أتغير لا كل واحد يبدأ بنفسه أنا وأسرتي نقعد مع بعض ونغير نفسنا ونغير بيتنا ونغير ولادنا ونغير حياتنا ونمط حياتنا خلوا البيت يعني مليان إيمانيات مليان طاعة لله سبحانه وتعالى شغلوا القرآن واطردوا مزامير الشيطان يا شباب خلوا البيت مليان طاعة اذكروا ربنا اقعدوا في المساجد لحد الشروق الحمد لله المساجد دلوقتي بقت- بقت مفتوحة الحمد لله رب العالمين اقعدوا اذكروا ربنا اه، احضروا مجالس العلم الحمد لله المشايخ بدأت تنزل المساجد انزلوا واملوا بيوت ربنا سبحانه وتعالى وعمروا مساجد المولى عز وجل سبحانه وتعالى يلا اقبلوا على الله سبحانه وتعالى محدش يخاف من حاجة قربوا من ربنا واسجد واقترب جه الوقت يا شباب اللي كان الناس كلها فاكرة ان احنا هنفضل طول عمرنا في ذيل الامم ابدا طول عمرنا قادة للامم لكن مرت عصور ظلام ان شاء الله تزول من بعد ثورة 25 يناير تزول هذه العهود ونبدأ عصر جديد عصر جديد نقود فيه العالم كله انتوا يا شباب بفضل الله مؤهلين ان انتوا تقودوا الدنيا كلها بفضل الله حتى ان الغرب نفسهم معجبين وبيقولوا يا ريت ولادنا ده قالها رئيس امريكا قال يا ريت ولادنا في امريكا يكونوا زي الشباب اللي شفناهم في ثورة 25 والثورة دي لابد أن تدرس لأجيال وأجيال وأجيال أجمل ما في الثورة إن ما كانش ليها قائد كان كله عمل جماعي شباب طالع روحه كلها تغيير نفسه يغير الواقع المظلم اللي كنا عايشينه نفسه يخلي الدنيا كلها تتنفس أنفاس الحرية نفسه أن الدنيا كلها فعلا تبقى في وئام وأمان وسلام محتاجين أن احنا نعلب بلدنا ونقرب أكتر وأكتر سبحان الله بقولها بجد من كل قلبي والله لو كان النبي معانا دلوقتي كان هيفرح بيكم كان هيفرح بيكم فرحة كبيرة قوي كان هيفرح بيكم بجد فرحة لا تخطر على قلب بشر كان من ثمرات العجيبة ال- ال- الثمرات إيه، سامحوني هي ثمر- ثمرة شخصية شوية ثمرة من كان ثمرات الفتح ده أو من ثمرات الثورة زي ما قلت لكم ان نجاحها كان قبل مولد النبي عليه السلام باربع ايام وفي يوم مولد النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان ان بقول حاجه لان كان حبا- حبايبنا بيسالونا بقى ايه ال- الكتب الجديده اللي نازلين بقى المعرض والمعرض مش موجود بقول كان اغلى كتابين بحبهم في حياتي سبحان الله يصدروا فيهم واحد ليله في بيت النبي اللي وعدتكم بيه من سنه وقصص التابعين اللي انا اسف وعدتكم بيه من 13 سنه وكنت بشتغل فيه شويه واسيبه شويه واشتغل فيه شويه لحد ما ربنا اتمه والحمد لله على خير وصدر الاثنين ليله في بيت النبي وقصص التابعين كان من بركات ميلاد النبي عليه السلام ومن بركات ثوره 25 يناير الثوره فيها بركات كتيره قوي قوي قوي لكن قدامنا مشوار طويل يا شباب قدامنا مشوار عظيم وكبير محتاجين بجد ان احنا نقول من النهارده احنا شباب شباب محمد صلى الله عليه وسلم جايين النهارده وداخلين على النبي عشان نفرح النبي بشباب 25 يناير ونفرحه بشباب المسلمين في كل مكان بنقول يا رسول الله هؤلاء الذين كذبوا وقالوا محمد مات خلف بنات كذابين محمد مات صلى الله عليه وسلم خلف رجالا أطهارا وشبابا طائعين بفضل الله سبحانه وتعالى حقيقي محتاجين ان احنا فعلا نبدأ من النهاردة ونقول هنقدم لبلاد المسلمين هنقدم لخدمة دين ال- آ- آ- النبي صلى الله عليه وسلم هنقدم لخدمة كل الناس من حوالينا وكل الأمم من حوالينا هنقود الأمم إن شاء الله أنا في انتظار اتصالاتكم وإيميلاتكم بعد الفاصل صلى على حبيبك
تعالوا نزور بيت الرسول آه، بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي والشباب يا سلام حقيقي بجد كنت أتمنى فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيننا الآن هو بيننا الآن بسنته صلى الله عليه وسلم وبيننا بشريعته وبيننا بأخلاقه وبيننا بحياته صلى الله عليه وسلم كنت بتمنى يكون بيننا عشان يشوف الشباب ويفرح بيهم وأكيد إن شاء الله يا شباب هيفرح بيكم يوم ما تقابلوه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنا في انتظار إيميلاتكم وتليفوناتكم حقيقي يعني مشتاق جدا أسمعكم بقالي فترة كبيرة 50 يوم يعني بتمنى ان شاء الله ربنا يا رب يجمعنا ان شاء الله في الجنه آه، يعني آه، بعض الايميلات لسه جايه حالا آه، احبك في الله وجزاك الله الف خير على هذا البرنامج رجاء اليك تقديم حلقه في القريب بعنوان النبي والعفو صلى الله عليه وسلم تبين لنا فيه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا ولينا حتى مع خصمه ومع غير المسلمين حاضر يمكن احنا تكلمنا عن موضوع العفو اظن في آه، برنامج المصارع اللي كان في رمضان لكن ان شاء الله نتكلم بشكل اوسع في ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم اسالك يا شيخ الدعاء لنا بالذريه الصالحه وحسن الخاتمه والسلام عليكم اختك في الله من المانيا ربنا يا رب يرزقكم بالذريه الصالحه ويرزقنا واياكم حسن الخاتمه اللهم امين السلام عليكم يا شيخ محمود انا اسمي آه، مش عارف بقى الاسم مكتوب صح ولا لا مكتوب سرهنك مش عارف من شمال العراق ومقيم في المانيا وأنا وزوجتي نحبك في الله الله يكثر من أمثالك جزاكم الله خيرا ويطول لنا في عمرك آه، إننا من متابعي برنامجك ون- ونتعلم منه الكثير وننتظر برنامج فرق الصبر جزاكم الله خيرا على ذوقك ويحفظك أرجو منك يا شيخ بأن تدعو لنا بالذرية الصالحة أن يتمم حمل زوجتي على خير ونرجو أيضا أن تخصص حلقة بعنوان كيف تقوي إيمانك جميل عنوان حلو أوي ما شاء الله وربنا يا رب العالمين يتم لكم هذا الحمل على خير ويرزقكم بالذرية الصالحة آه، جزاك الله خيرا واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وعلى جميع القائمين على البرنامج والقناة حقيقة طبعا أنا نسيت أبارك اخواني واحبابي في القناه كل القائمين على قناه اقرا المباركه الاستاذ محمد سلام الاستاذ ايهاب دره ومخرجنا الجميل الاستاذ شريف احمد سمير وكل المصورين والطقم الجميل اللي موجود معانا في الاستوديو كل القائمين على هذه القناه المباركه بنقول لهم كل عام وانتم بخير ويعني دي بركه من بركات ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم نحن نلتقي في هذه الايام المباركه آه، بتقول بارك الله فيك وعلى جميع القائمين آه، على البرنامج والقناة أرجوك يا شيخ الدعاء نحن نحتاج هنا في بلاد الغرب أتمنى أن يف- أن يفرح بنا النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله يفرح بنا ان شاء صلى الله عليه وسلم بتقول اصوم الاثنين والخميس وتحجبت واتمنى من الله ان يجمعني بزوجي ويرزقنا حلالا طيبا آه، آه، امين يا رب العالمين لاختي سناء حجاج ربنا يا رب يجمعنا واياكم على خير ويبارك فيكم ويحفظنا ويفرح بينا النبي لما نقابله على الحوض ويفتخر بينا ويباهي بينا الأمم صلى الله عليه وسلم عايزين بجد بجد كل مين معانا يا شريف الأخت زينة من المغرب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله جزاك وبركاته بخير آه، الشيخ هذه منذ يعني منذ مدة طويلة منذ عام تقريبا نعم الله يجازيك بخير كنت يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كانت التوبة من عند الله ب... على يديك الله يجازيك الله بخير يبارك فيك يا أخت الفاضلة ربنا يبارك فيك يا أخت زينة ويا رب يثبتك يا رب ويكرمك و...
والله يا شيخ كنت كنت يعني كنت فرحة كنت فرحة جدا جدا ك- كان الإيمان يعني كان كان كانت أسعد لح- لحظة في حياتي هي د- يعني ديك ديك المرحلة ربنا يكرمك يا اختي زينة يا رب يثبتك يا رب ويثبت كل اخت يا رب العالمين مسلمه وكل اخ مسلم ويجمعنا مع النبي على الحوض يا رب يا رب يا رب آمين.
خرجنا الله من يجازيك من- بخير. الله من يجازيك بخير الشيخ را- راني د- دابا ما بقيتش يعني كنت كنت شحال هادي كنت يعني كنت كنصلي ك- كنت كنشوف الله سبحانه وتعالى فين ما مشيت ك- كان معايا الله سبحانه وتعالى كنت كنشوفو ك- كان كان الله سبحانه وتعالى راضي عليا وأن- يعني منذ مدة تزوج نعم ما شاء الله ربنا يتقبل كتسمعني كتسمعني هيك الله يكرمك يا اختي زينة وبالله عليك دعواتك لينا ربنا يثبتك ويبارك في عمرك يا رب مين معانا يا شريف الاخت زينب من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا شيخ يا اهلا وسهلا بحضرتك عامل ايه الحمد لله ربنا يبارك فيك يا رب انا العالمين من الاقصر على فكره يا اهلا بيك يا اهلا بيك احنا وأهلا.
بنحبك جدا على فكره بنحبك في الله يعني الله يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين يا ريت يا ريت تدعينا يا شيخ والنبي الله يخليك حاضر قول لا اله الا الله حاضر عينيا يا اخت زينب و... و... وانتوا وانتوا كمان ادعوا لي والله يعني لان انا الفتره اللي بندعي فاتت- لك والله من كل قلبنا الله يخليك يعني الله والله يبارك فيك والله أنا بطلب المشاهدين لان كان عندي وإد- وادعي لابويا يا ريت يعني بص ب- بشيء خاص حاضر عينيا حاضر والله ربنا يبارك في حضرتك عينيا يا اخت زينب حاضر عينيا تحت امر حضرتك ربنا يثبتنا واياك ويبارك فيك ويحفظكم من كل سوء وانا ارجو طبعا من اخواني المشاهدين اللي هم بعتبرهم عيلتي يعني يدعوا لي لان فعلا كان من فتره بسيطه كده من حوالي 20 يوم كان عندي نزيف في عينيا اليمين فدعواتكم لينا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم مين معانا يا أستاذ شريف طيب الاتصال انقطع آه اخواني واحبابي بالله عليكم انا عارف ان ما شاء الله ربنا اكرمنا ب- بكنز كبير قوي كنا بنفرح زمان قوي لما يظهر في بلد من البلاد بير بترول او يظهر منجم ذهب احنا اكتشفنا ان بلاد المسلمين مليانه مناجم ذهب شباب الامه هم دول القوة وهم دول الثمرة والثروة العظيمة اللي ربنا أكرمنا بيها وإحنا ما كناش واخدين بالنا بصراحة بصراحة كتير من الناس كانوا يقولوا لا لا لا ده, ده شباب مرفه قوي وشباب قاعد ليل ونهار على النت والفيسبوك ومش عارفه ايه و و و واكتشفنا فجأة ان الشباب دول ما شاء الله عليهم طموحات وعليهم آه، همة عالية وعليهم ما شاء الله صدق عزيمة وعندهم صدق انتماء وحب للبذل والتضحية والعطاء علمونا علمونا والله العظيم اتعلمنا منهم حاجات ما كناش ممكن نقراها في كتب ما ينفعش حد يقراها من كتب ولذلك انا لما لما نزلت التحرير حوالي ثلاث مرات شفت نماذج من شباب عجيب قوي قوي شباب متعور ومتبهدل والدم نازل على جسمه وهدومه متقطعة مش عايز يمشي واقف ليه؟ عشان غير يرتاح عشان الأمة تتنفس هواء الحرية طب روح ارتاح مش ارتاح أنا مش هرتاح إلا لما الأمة تنال الحرية علمونا حاجات كتيرة قوي مين معانا يا الشريف؟ أم نور من مصر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا محمود بحب حضرتك في الله الله يبارك في حضرتك معلش الصوت بس مش مش سامعينه قوي بحب يا ريت حضرتك تعلي في الله الصوت شوية. يا ريت تعلي الصوت شويه عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حضرتك سامعني كويس اه كده معقول ربنا يبارك في حضرتك بنحب حضرتك في الله والله يا استاذ محمود احبك يا زحتني في ربنا يبارك فيك ربنا يعز حضرتك واحنا بنشكر حضرتك جدا على البرنامج الجميل اللي بجد والله كان وحشنا جدا ليلة بداية النبي الله يبارك فيك ربنا يعزك ويسترك ربنا يكرم حضرتك وانا بشكرك مرة تانية لان حضرتك كان ليك الفضل بعد الله عز وجل انه حضرتك ليك الفضل ان انا من ست سنين الصديق خالص معلش آه، الصوت الصوت شويه بس لان الصوت فعلا الصوت مكتوم حاول تعلي الصوت شويه او ما اعرفش يمكن تكون في حته الشبكه مش واضحه فيها حاول تعلي الصوت شويه قطع التليفون طيب آم، فعايز اقول اكتشفنا ثروه الثروه دي بجد غاليه قوي غاليه قوي شبابنا عايزين نحافظ على شبابنا وعايزين نقول لشبابنا وراكوا دور كبير قوي يا ابطال وراكوا دور بجد مش في مصر بس انا مش بكلم شباب مصر انا بكلم شباب العالم الاسلامي كله كل بلاد المسلمين يا شباب خافوا على بلادكم حبوا بلادكم حاولوا بقدر الامكان كل واحد عايش في بلد من البلاد الاسلاميه يقعد كده ويفكر ويسهر زي ما كان عمر بن الخطاب بيسهر ويفكر اعمل ايه للمسلمين كان همه كله خدمه المسلمين وخدمه الناس اللي عايشين في البلاد ديت فكروا يا شباب فكروا حطوا ايديكم في ايدين بعض كل اهل منطقه كده ونفسي بجد يا ريت نعمم الفكره في كل اقطار بلاد المسلمين في كل بلاد العرب والمسلمين اقعدوا فكروا كل الشباب حي زي ما نزلتوا كده وكل الشباب عماره كانوا بينزلوا يحرسوا العماره وكل الشباب منطقه كانوا ينزلوا يحرسوا وزي ما الشباب اللي وقفوا وعملوا اللجان ونظموا المرور وعملوا والله لو شافكم النبي كان هينبسط بيكم كان هينشرح صدره بيكم صلى الله عليه وآله وسلم فكروا كده ما تيجوا نقسمها مش عيب مش عيب وكنا بنعملها واحنا صغيرين والله العظيم يا جماعه والله بحلف بالله كنت بنع- كنا بنعملها انا وشباب المنطقه كنا ننزل نكنس الشوارع بتاعتنا ونرشها ميه وكنا نزينها كده بالزينه بالاوراق كده نقصها وندهنها بايدينا بحاجات بسيطه جدا وكان الم- الحي منظره جميل وكان اهل الحي كانوا فرحانين بينا جدا وكانوا عارفين ان احنا لسه اولاد صغيرين معناش فلوس فكانوا يدعمونا بالمواد نفسها الخام الاوراق والالوان وال- وال- والحبال والحاجات ديت عشان والعفوا والمكانس ومش عارف ايه عشان ننظف الحي ونخليه جميل دي بلدنا اغرسوا فيها نخله ازرعوا فيها لما نزلت التحرير بعد الثوره ديت شفت منظر ابكاني مين معانا يا شريف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا شيخنا اهلا بحضرتك احنا بنشكرك جدا على برنامجك الجميل ده الله يخليكم يا زكريا كنت بس عايزة اسأل حضرتك سؤال اتفضلي كنت عايزة اسأل حضرتك يعني الحاجة دي انا مقابلها ايه من عند ربنا نعم انا والدي توفى الله يرحمه ورحمه الله وسعه وساب لنا تركة ونعم أنا- وايه ساب لنا تركة اه نعم اه و- ورثنا يعني فانا انا ووالدتي واخويا اه
فانا المبلغ ده كان ابويا في حياته كان مخصصه آه، لاخويا نعم فلما جيت اوفى فطبعا شرع ربنا ان يتقسم بينا احنا الثلاثه نعم فانا نزلت ليه لاخويا يعني برضا طيب نعم علشان انا اخويا برضو لسه صغير نعم
فحبيت ان انا ايه يعني اساعده نعم رب- ربنا يبارك ظروف فيك الحياه فانا كنت عايزه اعرف ايه جزاتي عند ربنا انا عايزه يا سلام.
المقابل جزاء جزاتي عند ربنا ايه بس طبعا جزائك عظيم اختي الفاضله ربنا يبارك فيكي ما هو خدي بالك من حاجه انت تنازلتي لاخوك الصغير ده عشان هو يطلع يلاقي حاجه يتسند عليها وعن طيب خاطر منك ربنا يبارك فيك يا رب العالمين كل حاجه هينتفع بيها لو لو جاب شقه اتجوز فيها وخلف فيها كل طاعه في هذا البيت بفضل الله وكل آه، آه، آه، يعني آه، ثمره يشوفوها في هذا البيت كله هيبقى في ميزان حسناتك ان شاء الله ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتك كل سجده هيسجدوها في الشقه ديت في ميزان حسناتك كل تسبيحه كل ذكر لله كل قراءه قران آه، كل ولد بيتربى كل حاجه جميله تحصل في المكان دوت ان شاء الله في ميزان حسناتك ربنا يتقبل ويكثر من امثالك يا رب العالمين فالشاهد يا شباب لاختي حليمه من المانيا السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
آه، الله يجزيك بالخير يا شيخنا الله يبارك فيك عنا كل الله يحبك في الله بنستمتع كل يوم ثلاث بحلقتك والله يجزيك كل خير ويبارك لك آمين يا رب.
ويعطيك الصحة يا رب آمين.
ويخلي فينا امين يا رب نستمتع العالمين دائما بدروسك ونستفيد ون... أم، الله يخليك الله ودعونا يا شيخ العلم للأمة الإسلامية جميعا يا رب يبارك في أمة النبي محمد يا رب يا رب قولوا أمين يا رب يبارك في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رب احفظ المسلمين في كل مكان يا رب والله أنا أنا بتأثر جدا جدا بمكالمات المسلمين اللي بتجيني من دول الغرب بحس فعلا قد ايه هم عطشانين ونفسهم يسمعوا حد بس يذكرهم بالله سبحانه وتعالى عشان كده بقول لكم والله يعني انا انا فعلا يعني ببقى مشتاق لكم جدا وبتمنى والله يعني اكراما لكل مسلم على وجه الارض وخصوصا المغتربين اللي نفسهم حد يذكرهم بالله سبحانه وتعالى ربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب. الاخت ايمان من مصر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة حضرتك الله.
يا شيخ يا اهلا وسهلا بحضرتك.
آه، انا عايزه اقول لحضرتك على موضوع يعني اتفضلي هو هو انا والدي ووالدتي عايشين ربنا بس يبارك لك أنا- فيهم بس انا مش بحبهم صراحه ليه لان هم جاحدين جدا يعني نعم.
ما فيش اي حنان اه مفيش أي سؤال حتى لو تعبانة وكنت عيانة جدا أو بسقط نعم آه، ما مش بيسألوا عليا خالص نعم وساعة آه، فرح يعني حصل نعم.
مشاكل كتير جدا نعم
فأنا حاسة بالذنب جدا طب هقول لك بس حاجه أنا أوكي.
ببرهم آه، نعم وبروح لهم و- وبسأل عليهم انت انت بس أنا متزوجه شوية- انت عايشه آه.
معاهم ولا متزوجه متزوجة طب اقول لك حاجه يا اختي اماني عايز اقول حاجه صغيره خالص ربنا يا رب يرزقك يا رب بالذريه الصالحه ويبارك لك فيهم حتى لو الام والاب عندهم شيء من الجفاء يا جماعه في المعامله ده ما يحملناش ان احنا نعاملهم معامله الند للند خدوا بالكم ممكن الانسان احيانا تحمله نفسه لما يلاقي صديقه بيتعامل معاه بشده شويه فيتعامل معاه بالمثل الى غير ذلك واحنا بنقول الافضل ان احنا نتعامل بلغه بلغه العفو وبلغه الفضل لا بلغه العدل آه، لكن بالام والاب بالذات بالذات الام والاب لا يعاملوا معامله المثل معامله الند يعني ابويا يحسن لي احسن له ما يحسنليش يبقى خلاص ايه ما فيش احسان لا الام والاب بالذات اخت اماني وكل اخواتنا وكل آه، شبابنا لا نعملهم معاملة كويسة قوي حتى لو هم بيعاملونا بجفاء ده حتى لو كانوا كفار وبيدعونا كمان للكفر وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن في المقابل وصاحبهما في الدنيا معروف شو صاحبهما الله الصحبة ان انت تعامليهم معامله كويسه لان اللي هتعمليه اختي اماني مع الام والاب حتى لو كانوا جامدين او اسلوبهم شديد او مش حنينين هتلاقي الحنيه ديت من اولادك اقول لك حاجه صغيره خالص أم الله يرحمها رحمة واسعة وده أمر خاص يعني بس أحب أذكره من باب إيه يعني أد- الدال على خير كفاعله. أنا دايما والله الذي لا إله غيره كنت دايما أحب أقبل إيديها ورجليها. هتقولي ورجليها؟ أه ورجليها. وهي يا عيني كنت تقوم تقول لي يا ابني ما تركبناش ذنوب بص رجليها ليه؟ أقول لها حبيبة قلبي ده فعلا الجنة تحت أقدام الأمهات وإن كان الحديث لا يصح لكن في حديث آخر فيما معناه إلزم رجليها فثم الجنة. ده حديث صحيح. فكنت اشعر بلذه لما لما لما لما تزوجت و- و- واولادي يعني ربنا رزقني باولادي بقى افاجئ وانا قاعد بكتب مثلا كتاب ولا حاجه الاقي ابني او بنتي جاي من غير ما اطلب منه والله بيبوس ايديا فكان يقال لي زي ما عملت مع الام لقيت من اولادك فاللي عايزه تلاقيه من امك وابوك من اولادك قصدي اعمليه مع الام والاب وفرصه عمرك فرصه عمرك اغتنمي اغتنم وجود الاب والام دي ثروه وكنز ربنا يبارك فيها فيما يا رب العالمين الاخت حكمت من لبنان السلام عليكم
ازيك يا شيخ محمود عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بارك الله فيك الله يعز حضرتك الله يخليك انا بدي اسميك الشيخ محمود المبتسم الله يبارك في حضرتك الله لا يحرمنا هالبسمه يا رب امين يا رب العالمين شيخ محمود ما اطول عليك لا افتح مجال لغيري اتفضلي آه انا آه بدي اسال سؤال عندنا هون في لبنان عاده نعم.
عند بعض ال- المسلمين نعم عندما يموت احد من ال- الاقارب الاهل مثلا نعم نقرا له قل هو الله احد مئة الف والف نعم ونختمها بسورة ياسين ون- ونهبها للرسول صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة ومنه إلى المتوفي نعم هل هذا صحيح؟
لا الحقيقة يا أختي حكمة ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب العالمين آه زي ما بيقولوا كده إيه ال ال ال يعني آه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي فعلا هو قال كده قال ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه نعم وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه نعم فالنبي عليه السلام لما جه عند ال- ال- الموتى بالذات قال ايه قال ادعوا الآن لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل طيب وبعد دفنه يا رسول الله نعمل ايه و- و- وصف لنا النبي عليه السلام نعمل ايه نكتر لهم الدعاء نعم.
كتر لهم الاستغفار نعم.
من الصدقة الجارية نحج عنه لو ما كانش حج بعد ما نحج عن نفسنا آه، نتصدق نعمل له صدقة جارية كل هذا بيصل بفضل الله سبحانه وتعالى سبحان حتى الله.
ان العلماء يا اخت حكمت اختلفوا هل قراءة الفاتحة للميت بتصل أم لا طبعا الأئمة الثلاثة قالوا لا ما بتوصلش بعض الأئمة يعني يعني أجاز هذه المسألة لكن الأصل احنا بنقول إيه ببلدي كده نشتغل في المضمون نعم.
الحاجة المضمونة قراءة القرآن هل بتوصل 100 ولا ما بتوصلش ما وردش نص في إنها بتوصل يبقى أمال إيه اللي ممكن يوصل اه الدعاء نعم.
والاستغفار إن شاء الله طب والصدقة.
سؤال ثاني لو سمحت اتفضلي آه، أنا والدي والدتي توفت من سنة ونص يا رب تقريبا ارحمها يا رب ووالدي من 13 سنة نعم ربنا يرحمهم يا رب فمنذ وفاة والدي وهي أصيبت ب- بأعصاب بمرض الأعصاب يعني نعم حزنا عليه لأن والدي كان رجلا ليس ليس له مثيل رحمه الله الله يرحمه رحمة واسعة يا رب وكذلك أمي هلا ما بدي أطول عليك الشرح أنا يا شيخنا اتفضلي آه، أنا الحمد لله بأصلي وأصوم وح- وحججت مرتين ما شاء الله و- و- وكنت أخدم والدي بعيوني الله يكرمك الله لي الله يخليك وهذا واجبي ليس لي بجميل عليهم وهتشوف الثمرة من أولادك يا أخت حكمة إن أنا شاء الله.
الب- أنا لست متزوجة ولكن أولاد أخوتي كلهم أولادي الله الحمد لله وربنا يرزقك يا رب بزوج صالح وذرية صالحة الحمد لله إن شاء الحمد الله.
لله بس آه، كنت ارتكب خطا رغم كل ال- ال- الشيء اللي كنت اعمله منيح بحياتي واخدم والدي ونام تحت اجريهم بالمستشفى نعم الخطا اللي كنت اعمله انه في بعض الاحيان كنت اصرخ في وجه والدتي آه.
هذا ما يجعلني اتعذب كثيرا ضميري يؤنبني كثيرا لا انا يعني كنت ساعات بتتنرفزي مثلا ايوه انا اعمل انا انا آه، عامله واتعب كثيرا في عملي إن شاء الله وامي مريضه اعصاب وانا مرضت من ال... وانا ايضا مرضت في الاعصاب ربنا يشفيك و... و... ولكن آه، عندما اريد ان اهدئ نفسي اقول ان الله غفور رحيم واعود اقول ولكنه شديد العقاب علما بانها هي ووالدي الحمد لله رب العالمين عندما توفوا كانوا راضين عنك.
كان اخر كلامهم رضي الله عنك بس.
عنك وعن اخوتك ليه شوف أنا بقول لك إيه كانوا راضين الحمد عنك لله آه أكيد عظمينك يا أخت وقت حكمة وعملت لهم صدقة جارية الله وحج- يكرمك.
وعملت لهم عمرة ما شاء الله وكل يوم أقرأ لهم القرآن والدعاء الله و- ولكن لا أشعر بال- ولكن ضميري يؤنبني كثيرا لأنها كانت تزعل ولكن عمرها ما غضبت علي والحمد لله عارفة ليه يا أخت حكمة نعم لأن الإنسان من جواه عارف إنه أحيانا أنا لما يكون لي ابنه أنا مريض فترة طويلة وابني بيخدمني وبيراعيني و و أحيانا بيحصل له شيء من الضجر والتعب فأنا مسامحه لأنه قدم لي خير كتير قوي نعم.
وده من باب الإنصاف و- وما تزعليش نفسك وما تضايقيش نفسك ولا ت- ولا تلومي نفسك انت كتري من الدعاء ليهم والاستغفار وكتري من الخير اللي هتعملوا لهم ده بفضل الله هيوصل لهم ان شاء الله وانت عملت خير كتير جدا لحظات النرفزه هم مسامحينك والدليل ان هم دعوا لك الحمد وكانوا لله.
راضيين عنك ودي بالدنيا واللي فيها وبقول يعني ده انا بقدم حضرتك دلوقتي مثال لكل المسلمين اللي سامعيننا دلوقتي في اقطار الارض يا ريت يا ريت كل الناس يعملوا زي اختنا حكمه ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب ويأجرك على هذا الخير ويجمعك معاهم في الفردوس الأعلى ومعاكم حبيبنا صلى الله عليه وسلم عشان تسعدوا برؤيته صلى الله عليه وسلم أم نور السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ محمود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا شيخ محمود يا- احنا بنحب حضرتك في الله يا أهلا وسهلا بحضرتك ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ محمود وفي كل علماء المسلمين يا رب آمين يا رب ربنا يكرم حضرتك انا بشكرك اولا على البرنامج الرائع اللي احنا كلنا بنحبه الله يبارك.
وحضرتك بجد احييت والله في قلوبنا يعني حاجات كتير جدا بدايه تبقينا بيه الله يبارك فيك يا رب ربنا يبارك في حضرتك وعايز اشكر حضرتك تاني لان حضرتك يعني بيديك الفضل بعد الله عز وجل ان انت كنت السبب في ان انا ابتديت النقاب من ست سنوات يا رب يبارك يا رب ويتقبل يا رب ربنا يبارك في حضرتك ويأجرك بجد آمين.
و- وعايز اقول حضرتك ربنا يوفقك بجد وانت يعني من اقرب الدعاء لقلوبنا وربنا يبارك في حضرتك ويثبتك دائما على الحق ونلتقي بيك في الجنه ان شاء الله على حوض يا النبي رب.
محمد يا رب آمين يا رب العالمين ربنا يجازيك عنا كل خير ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ محمود كان ليا طلب عند حضرتك يا شيخ محمود أموري.
ربنا يبارك في حضرتك أموري أموري تحت أمرك ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود انا عارفه حضرتك اكتر الناس اللي واصلين لقلوبنا ولكل المسلمين في كل مكان في العالم يا رب يا يتقبل ريت حضرتك تهتم بالعقيده الاسلاميه حاضر حاضر العمود الفقري للمسلمين بالله عليك يا شيخ محمود دي امانه حاضر.
يعني نعمل حضرتك لهم اهتم دروس بالعقيده الاسلاميه بالعقيده عايزين حضرتك تشرح لنا العقيده الاسلاميه وتبسطها لنا عينيا حاضر حاضر عينيا وعايزين حضرتك الطلب الثاني انا اسف اني بقول على حضرتك لكن طبعا من اتفضلي.
عشاننا ان اتفضلي.
انت اقرب الناس الينا ومش بن- بنحس مع حضرتك ان انت مجرد داعيه ولكن انت اخونا أنا فعلاً الكبير اللي أخوك بنحس والله.
ان هو حد بجد حد من اهلنا يا رب يبارك فيك يا رب آمين يا رب ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود تاني حاجة عايزين حضرتك تعمل لنا برنامج بسيط كده او حاجة جميلة يعني في اي مكان مهم يعني حضرتك تعملها لنا آه، اينما كانت يعني تيسر لنا فيها الفقه الاسلامي فقه العبادات حاضر عينيا لان ناس كتير جدا من المسلمين في كل مكان عندهم لبس في بعض الامور الفقهيه انا فعلا ع...
وحضرتك انا انا فعلا اختي الفاضله انا فعلا عامل آه، يعني شرحت نو- نص الفقه الاسلامي في ثلاث مجلدات اسمها فقه المسلم اعملها بصوره بسيطه في صوره سؤال وجواب يعني نعم، ب- نعم، بتخيل نعم يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك في حضرتك بس انا بطلب من حضرتك رجاء عايزين ده يكون حاجه مرئيه حاضر عينيا اه حضرتك طبعا أكتر الكلام حد اه هتوصل لنا كل ده حاضر عشان عينيا احنا بنثق في حضرتك وتعلمنا حاجات كتير انا انا يعني كنت فتاه يعني الحمد لله انا اولا كنت بقى رب العالمين ملتزمه من حوالي ست او سبع سنوات آه، كنت قبل كده طبعا من قبل ما اعرف حضرتك ما كنتش ملتزمه ربنا من يرحمه.
كثير يعني من الفتوات ولكن طبعا كان فضل الله عز وجل ان هو اختارني الحمد لله رب العالمين وصفاني عنده بالحجاب وبالالتزام وكان لحضرتك الفضل ربنا يتقبل يا رب ربنا العالمين يبارك فيك يا شيخ محمود وادعي لنا وندعي لحضرتك بظهر الغيب حاضر عينيا حاضر ربنا ربنا يثبت يبارك فيك وادعي لي يا شيخ محمود ادعي لي ربنا يخلي لي زوجي ويخلي لي بنتي ربنا يبارك لك فيهم يا رب واحفظهم لك يا رب العالمين وجزاكم الله خيرا و...
ربنا يسلمك. ربنا وربنا يكرمك يا شيخ محمود ربنا حاضر.
يكرم حضرتك ويعزك يا رب آمين يا واحنا رب.
دايما بنحب حضرتك في الله وبننتظرك دايما يا يا رب.
رب ان شاء الله ما تغيبش عننا ابدا حاضر ربنا يا رب يا رب والله يعني انا عن نفسي برنامج ليلى في بيت النبي ده ده انا مش عارف اقول ايه ده يعني مش عارف مش عايز اقول حته من والله يا قلبي شيخ محمود هو الفترة قلبي اللي فاتت نفسي احنا كن- كانت يعني اولا قلوبنا دانيه بالنسبه للاحداث اللي حصلت في مصر كلها يعني ك- نعم.
يعني الحمد لله رب العالمين هو قضاء وقدر ومقدر لينا طبعا نعم.
ولكن طبعا كنا تعبانين قوي لان احنا كان غايب عننا ليله في بيت النبي الحمد لله يعني من بركات بقى ال- ال- ال- نجاح الثوره عوده ليلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين و و الحمد لله رب العالمين يعني وان شاء وبعدين وتيجي بقى يعني في وقت ميلاد النبي صلى الله يعني هي بركات النبي صلى الله عليه وسلم تغمر بلاد المسلمين ان شاء الله في هذه الاونه يا رب يجمعنا مع النبي على الحوض يا رب العالمين وجزاكم الله خير على يعني آه، هذه المكالمه ومداخله ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. آه، الايميلات ارجع تاني عايز اقول للشباب ان ان ان بعد الثوره مباشره وكنت لسه بتكلم في الحته دي يا أستاذ شريف بعد الثوره مباشره نزلت ميدان التحرير فلقيت منظر جميل قوي قوي يشرح القلب بجد لقيت شباب و- وبنات و- وشباب عدد كبير جدا ما شاء الله ماسكين آه، مكانس وعمالين بي- بيكنسوا وبينظفوا ويغسلوا وبعدين جيت اعدي قال لي شيخ لو سمحت مش من هنا اصل انا هنا داهن ال- داهن الرصيف دوت قلت له ربنا يبارك لك يا ابني ويحفظك يا رب ويجازيك عنا كل خير الاخت سناء من ايطاليا السلام عليكم
السلام عليكم يا ش- يا شيخنا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أنا سناء من إسبانيا يا اهلا وسهلا بحضرتك بنحبك في الله يا شيخ أوي أوي أوي ربنا يحبك ويسترك يا رب
آه، في حاجة يا شيخ أنا عندي ابن آه، عنده سبع سنين نعم في شبه لا إله إلا الله فيك كتير
ما شاء الله ما يشبه شاء لك كتير يشبهني؟
والحمد لله لما بيشوف الناس بيقول لهم أنا بقى أنا فيا شبه كبير- كبير الشيخ بح- أيوه ما شاء الله ربنا يا رب يبارك لك فيه يا رب العالمين ويحفظه لك إحنا إحنا فرحانين أوي حق- شكرا يا شيخنا ربنا احنا يفرحك فرحانين قوي يا شيخ ال- الشيء اللي حصل في مصر بنتمنى يحصل في المغرب ان شاء الله ربنا يبارك في جميع بلاد المسلمين يا رب ويحفظكم يا رب ادعي لنا العالمين يا شيخ ب... باننا نثبت عشان احنا في الغربه ويثبت ولادنا على ديننا ان شاء الله يا رب يبارك فيكم دايما كده وانتوا في الغربة دايما كده لازم يكون في جلسة يا أخت سناء مع أولادكم كده آه، آه، في يوم زي ده يوم الثلاث ده لموا حبايبكم وقرايبكم وأولادكم اقعدوا اتفرجوا على ليلى في بيت النبي آه، هاتوا كتاب آه، آه، في سير الصحابة سير التابعين عرفوهم الجيل العظيم ده اربطوا قلوبهم ب- ب- بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة وسيرة التابعين حاولوا آه، يعني على قد ما نقدر كتاب زي رياض الصالحين بتاع الإمام النووي ونقرأ فيه أحاديث النبي عليه السلام ونعرفهم آداب النبي سلوكيات النبي أخلاقيات النبي دايما كده نربط قلوب ولادنا بالنبي صلى الله عليه وسلم الأستاذ وليد من مصر السلام عليكم أستاذ وليد السلام عليكم قطع طيب آه، الشاهد في الموضوع لما نزلت بقول لحضراتكم فلقيت بيدهنوا وعمالين بينظفوا والله بقيت فرحان فرحة بقول ما شاء الله لدرجة علقوا في الغرب وقالوا ما رأينا الثورة يعملها مجموعة من الناس وبعد نجاح الثورة ينزلوا ينظفوا الشوارع مكان الثورة ما حصلتش ما حصلتش إلا في بلاد المسلمين آه على المسلمين لما يمشوا ورا النبي الله عليهم الله عليهم لما يمشوا ورا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتشوف أجمل إسلام وأجمل مسلمين بتشوف أجمل وأطهر ناس بتشوف رقي وحضارة وأخلاق وسلوكيات الدنيا كلها تشهد لها وبقول الفترة اللي جاية ليكم يا مسلمين الفترة اللي جاية بتاعتكم لابد, لابد ان انتوا تقودوا الامم لازم تعرفوا الناس وتقولوا لهم احنا احنا احفاد النبي والصحابة لازم تعرفوهم اخلاقنا لازم تعرفوهم كل حاجة الوقت جينا معاكم بسرعة وان شاء الله نلتقي يوم الثلاث اللي جاي في محاضرة في غاية الاهمية ربنا يجمعنا واياكم على الخير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته